الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الكريمات كل أخ معاه مصحفه يرفع مصحفه كده طيب اللهم بارك كل أخت معاها مصحفها ولا لأ افتح على صاد 187 اللي هو ده على اعتقد على مصحف الملك فهد يعني ده ايه ده سورة التوبة صاد 187 كل واحد يفتح على اول صفحة من سورة التوبة اخواني واخواتي في الله ان شاء الله هنبدأ النهاردة اللقاء الثالث في شرح سورة التوبة واللقاء الاول في تفسير الايه الشرح التفصيلي للسورة متوكلين على الله رب العالمين اللهم فتحك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله لا مفيش بسملة مفيش بسملة ليه المفسرين قالوا عشان حاجتين اول حاجة هو سيدنا جبريل نزل بيها كده يعني يعني هي سورة التوبة والانفال سورة واحدة ولا مش سورة واحدة سورة واحدة ولا مش سورة واحدة مش سورة واحدة ليست سورة واحدة يعني البعض التبس عليه بسبب ان مفيش بسملة انها سورة واحدة ليست سورة واحدة التوبة سورة امال ليه ما لم يوضع بسملة في اولها اول حاجة لان جبريل لم ينزل بالبسملة كده تاني حاجة لأن ستقرأ هذه السورة على أئمة الكفر في الجزيرة العربية على أئمة الكفر اللي قلبوا الجزيرة كلها ضدنا في الحرب وقوموا ووحدوا صف المشركين ضد المسلمين في الحرب فكيف يقرأ عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة وده يعني قال بعض المفسرين ان المشركين دول هم اللي في صلح الحديبيه رفضوا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم لما قالوا لا ما نعرف الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم فحرموا منها حينما خوطبوا كما رفضوها من قبل فخد بالك الحاجه اللي انت بترفضها الوقت وربنا فتح لك بابها ما تضمنش بعد كده يفضل الباب مفتوح خد بالك براءه من الله ورسوله نحن الان سنه كام هجريه تسعة هجريه في امتى بالظبط نحن الان في اخر ذو القعده نزلت هذه الايات بعد خروج ابو بكر اميرا على الحج في هذا العام نزلت الايات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بها سيدنا علي بن ابي طالب ليؤذن بها عند جمره العقبه في يوم الحج الاكبر اول يوم العيد الكبير اللي هو اكبر يوم في مناسك واعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى فالايات دي دلوقتي بتقرا على المشركين امتى 10 ذو الحجه 9 هجريه عرفت احنا امتى دلوقتي عرفتوا احنا امتى طب ليه ربنا جعل ترتيب الصوره عكس ترتيب النزول يعني اللي نزل الاول ايات المشركين اللي في الاول ولا ايات المنافقين اللي في الاخر ايات المنافقين اللي في الاخر نازله في شهر رجب في اول تبوك ايات المشركين اللي في الاول نازله في اخر ذو القعده عشان تقرا في اول ذو الحجه ف- فالنص الاولاني من الصوره هو اللي نازل الاخر اصلا امال ليه كثيرا بيبقى ترتيب النزول عكس ترتيب الصوره و- و- والقران كله ح- يعني حتى الصور المدنيه هي اللي في اول المصحف رغم ان المكي هو اللي نزل الاول قال لك لان ترتيب النزول ع- حسب احتياج الصحابه من 1400 سنه اما ترتيب المصحف حسب احتياج الناس مدى الزمان فده ترتيب له حكمه وده ترتيب له حكمه وقال لك ان ترتيب النزول على حسب احتياج الصحابه في ذلك الوقت وهم يتحركوا فهو بينزل الايه على حسب الاحتياج اما ترتيب الصوره فعلى حسب حكمه ترابط الموضوع الى يوم القيامه فانتبه لهذا عشان كده د- د- ترتيب النزول بيفيد فوائد جباره وترتيب الصوره بيفيد فوائد تانية جباره فده سبب للخروج بكنوز في فهم القران وده سبب للخروج بكنوز اخرى والسعيد من وفق واجتهد في فهم كتاب الله ليستخرج الكنوز من كل شيء الفاظ الايه فيها كنوز حروف الايه فيها كنوز ترابط الايه مع اللي قبلها واللي بعدها في كنوز علاقه الايه بالصوره في كنوز علاقه الصوره بالصوره اللي قبلها واللي بعدها فيها كنوز علاقه اول الايه باخر الايه او موضوع الايه بالاسماء الحسنى اللي في اخر الايه فيها كنوز زمن نزول الآية وارتباطه بالمرحلة بتاعت السيرة النبوية اللي نزلت فيها في كنوز موضع السورة في ال- موضع الآية في السورة وترتيب السورة في كنوز مفاتيح كنوز القرآن الإنسان اللي فاهم قيمة القرآن بي بيجاهد عشان يطلع من كل حاجة في الآية كنز لأن كل كلمة روشتة إنقاذ ليك في مصيرك ممكن الكلمه دي اللي تنقذك عند الموت فركز وانت بتسمع القران ركز واتعب عايزين نجاهد في كلام الله عشان نوصل لكل نجاح ولكل سعاده في الدنيا وفي الاخره براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين براءه اول كلمه كلمه ترعب ربنا مش بيقول ان هو مثلا آه، يعني ب- بيلوم او بيعاتب آه، او مثلا بدات باستفهام استنكاري مثلا على سبيل المثال الله يستنكر مثلا آه، آه، خ- ده البدء انا بريء من دول ربنا بيتبرى من عبيد من عبيده بيتبرى منهم عشان كده الصفات السيئه اللي في الصوره ديت لازم كل واحد فينا يمسك فيه بايديه واسنانه ويعرضها على نفسه ليه لان اللي فيه الصفات السيئه بتاعت الصوره دي ربنا هيتبرى منه فالدخله ترعب يبقى الصفات السوء بتاعت المشركين ونصارى الشمال والمنافقين وضعفاء الصف اللي في الصورة لازم ناخدها بقمة الجدية يعني ايه براءة من الله ليها كذا معنى المعنى الاولاني ربنا متبري من المشركين ومتبري من رجسهم ومتبري من طوافهم هم عراه ومتبري من سجودهم للاوثان وذبحهم لخير الله ربنا ب... ال- المعنى الثاني ربنا بيتبرى منهم هم بيتبرى ان ربنا يتبرى من عبد من عبيده المعنى الثالث وده خطير جدا ربنا بيتبرى من اللي هيحصل لهم لو فضلوا على الشرك لما اقول لك بص يا عم انا بلغتك وانا بعد كده مفيش في ذمتي حاجه انا بلغتك وانت حر في اللي هيحصل لك لان من اشرك بالله وحارب الله سينتقم الله وان لم ينتقم البشر وان لم ينتقم اهل الحق سينتقم الله بقضائه وقدره منه في الدنيا عند الموت في القبر في البعث حياته كلها هتبقى انتقام من الله سبحانه وتعالى فالله يتبرأ مما سيحدث لهم انتوا احرار يعني ايه براءته من الله انتوا احرار في اللي هيحصل لكم لو فضلتوا على الشرك بتاعكم دخله ترعب فيش دخلة ترعب أكتر من كده براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يعني الله يتبرأ من العهود التي بين المسلمين بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبينهم هو الإسلام عنده مبدأ نكث العهود الاسلام بينكث العقود لان بعض المفسرين هنا يا جماعه قال الكلام ده والكلام ده يعني ايه يعني على التحقيق هتلاقي يعني يعني مفسرين كتير جدا انكروا هذا الكلام قال لك الله ينكث كل العهود التي كانت بين النبي وبين المشركين الكلام ده طبعا لا ابدا عشان كده ربنا بيقول سبحانه وتعالى الا الذين عاهدتم اي اربعه الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا الوقت هنتكلم عن عظمه السياسه الشرعيه في الاسلام عن عظمه القانون الدولي في الاسلام عن المقارنه ما بين قانون اللجوء السياسي وحمايه المضطهدين وحقوق الانسان في الاسلام في الايه رقم 6 وما بين قانون اللجوء السياسي عند فرنسا واوروبا وامريكا هنتكلم قد ايه ديننا ده عظيم لان سوره التوبه الناس فاكره ان يعني إن- انتوا بتعملوا ايه والصوره دي شديده شديده والله يا اخواني كم قصرنا اول صفحتين في سور- سوره التوبه هم التي فيهم واحد قانون اللجوء السياسي وحمايه المضطهدين في قول الله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وهنجيب التفصيل في و- وقتها اتنين قانون العفو فان تابوا بعد ما ربنا قال اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل انهم ساء ما كانوا يعملون اوعى يبقى ذاكرتكم ذاكره سمكيه اوعوا تنسوا شعب ابي طالب لما موتوكم الجوع وموتوا عيالكم وزوجاتكم اوعوا تنسوا الهجره لما جم يقتلوا النبي اوعوا يا امه تنسوا اللي اهل الباطل عملوه فيكم اوعوا تنسوا جرائم اهل الباطل في حق الله وفي حق القران وفي حق الاسلام الايه اللي بعدها على طول لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه اوعوا تنسوا ذبحهم لسميه اوعوا واولئك هم المعتدون اوعوا تنسوا لما كانوا يقتلوا النبي يوم الهجره اوعوا تنسوا فان تابوا الايه اللي بعدها على طول بعد ما ال- يعني انا قرات الايتين دول حسيت ان دمي اتحرق يا ولاد الايه انتوا عملتوا فينا كل ده شوف بعدها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فا فورا فاخوانكم فاخوانكم في الدين اللي هي اعلى من اخوانكم في الدنيا اخوانكم في الدين هو انا ممكن نفسيتي يا رب تبقى زرار قن واوف في لحظه كده هو انا ممكن ابقى مؤمن دايس على نفسيتي في لحظه ان ده عدوي اللي رماني وظلمني و- و- و- وضيع لي شبابي وافترى عليا واضطهدني في لقمه عيشي وبهدلني وبهدل اخواني وفي لحظه بقى فاخوانكم بقى اخويا بقى بفديه بحياتي ايه ده هو في انسان نفسيته تتحمل كده المؤمن المؤمن عنده قدره انه يتحكم في نفسيته بالان والاف وهو ده التدين الحقيقي وتفتكروا ان التدين انك تصلي و- ومراتك تحط حته قماشه على راسها حبيب قلبي كل ده جميل ولكن اللي نفسيته بتغلب دينه ده مش متدين لم يدن لله لم يدن نفسيته لله نفسيته ما تدينتش اللي تدين ايديه ورجليه ووشه انما نفسيته ما تدينتش ما اتكسرتش لله سبحانه وتعالى طب اذا كان اللي ظلمني وعذبني وضيع لي شبابي في لحظه بقى اخويا في الدين اول ما صلى وصام امال اخويا اللي في بيئه الايمان لو اذاني ما سامحوش طب يعني يعني ازاي مش قادرين نسامح بعض ازاي مش قادرين نحب بعض يبقى القانون الاول في عظمه السياسه الشرعيه في الايات قانون ايه اللجوء السياسي وحمايه المضطهدين لان الوقت في حقوق الانسان بيقولوا كلام رهيب يقول لك حق الانسان في الموت انا حر اموت نفسي ولا ما اموتهاش صح ولا غلط غلط حق الانسان في الاجهاض انا حر مش عايز الجنين ده غلط حق الانسان في الزنا بالتراضي غلط حق الانسان في الشذوذ الجنسي مثليه جنسيه غلط طب حق الانسان في التعبير صح طب حق الانسان في الحياه صح طب حق الانسان في الحياه الكريمه صح يبقى حقوق الانسان ال 30 40 بند بتوعها فيها حاجات صح وحاجات ايه غلط احنا عندنا حق اللجوء السياسي وحمايه المضطهدين اهو موجود واحد مضطهد في بلده وجرى عليك تعالى لي حبيبي هأمنك القانون الثاني قانون حق العفو قانون العفو إخوانكم في الدين القانون الثالث قانون احترام المعاهدات الآية رقم سبعة كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ازاي ممنوع تجديد اي معاهدة مع مشرك بعد انتهاء مدتها الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام طبعا لما نيجي دلوقتي ناخد مين اللي عاهدنا عند المسجد الحرام كلكم هتذهلوا كله نكس العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام كله عارفين مين القبائل اللي فضلت على العهد مع النبي شويه ناس كده قد كده اهو حاجه ما تس- يعني حينما صار الاسلام قويا ماذا فعل احترموا عهداته ولا لا احترمها احترم الوفاء مع الضعفاء ولا لا احترم ده دي في ناس قالوا خزاعه وفي ناس قالوا قبيله من قبيله من قبيله كنانه حاجه كده فسفوته كده وربنا ينزل فيهم ايه ليه مش احتراما لقدرهم الدين بتاعنا مش دين مصالح دين مبادئ دولة المبادئ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام لأن المشركين نكثوا العهد عند المسجد الحرام مكة نكثت العهد اللي فضل على عهد مين قال لك قبيلة كده اسمها بنو ضمرة حاجة صغننة كده يعني فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يا رب استقاموا لكم يا رب ده العهد بيننا وبينهم 10 سنين فات منهم اربع سنين لحد دلوقتي انا افضل خانق نفسي بقبيله مشركه وسط الجزيره العربيه الاسلاميه دلوقتي الدوله الاسلاميه في الجزيره العربيه عشان احترام كلمه غصب عنك فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب الايه ان الله يحب الايه ما تبص على الايه رقم سبعة وتقول لي ان الله يحب الايه يعني ايه المتقين المتقين كل كلمه فيها كلمه تقوى يبقى ده يترتب عليها جنه ونار عشان تاخد بالك كل كلمه تقوى في النص يترتب عليها جنه ونار فاحترام العهود ولو مع المشركين والكفار رتب عليها الله الجنه والنار مشرك عابد وثن ولكن نفذ الشروط بتاعه المعاهدات واحترمها ممكن لو انت ما احترمتش تدخل النار يعني الاخلاق مع الناس جنه ونار ده الاخلاق مع الكفره المشركين جنه ونار كلام رهيب قانون احترام المعاهدات القانون الرابع اللي موجود في اول صفحتين قانون الامهال قانون الامهال فسيحوا في الارض الايه رقم ثلاثة الايه رقم اتنين اسف فسيحوا في الارض اربعة ايه اربعة اشهر مهلة لكل القبائل المشركة في الجزيرة العربية ودول كانوا كتير في الوقت ده ما كانوش قليلين في اللحظة دي كان في اتنين مرتدين طلعوا كان اتنين مرتدين طلعوا الاسود العنسي ومسيلمة الكذاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيقول ف ف فرأيت صوارين في يدي يعني كأن كده ايه اسورتين دهب كده يعني مكلبشين ايدي او في ايدي فالنبي في يقول فاهتممت لهما يعني ايه اللي مقيد ايدي ده فقيل لي انفخهما انفخ انفخ هو في حديد ولا ذهب يطير بالنفخ فنفختهما فذهبا ما فهمش نفخه اهل الباطل ما فهمش نفخ كان ربنا فاولتهما الكذابين اللي هو مسلمه الكذاب اللي ادعى النبوه والاسود العنسي الناس دي ما كانتش قليله ده الاسود العنسي ده خد حضرموت وخد نجران وخد صنعاء دول كانوا جبابره مسيلمه ده خد اليمامه وسمى نفسه رحمن اليمامه يعني اوعوا تفتكروا ان الشرك في الوقت ده كان ضعيف يعني لما ربنا كان يقول لهم قدامكم اربع شهور مهله ابسط حاجه كان مسيلمه يقوم بعت واحد للاسود العنسي ايه رايك هنسكت لا يمكن طب يلا هات لي بقى كل بقى صنعاء وحضرموت ونجران وانا اجيب لك اليمامه ونروح نجيب القبائل بتاعت الشمال ونجيب وفي الاربع شهور دول نروح نكتسح المدينه المنوره كان ممكن ولا لا؟ انما احنا اخلاقنا ليس حينما نكون اقوياء نبيد الطرف الاخر ليه لان احنا دعاه فهي حرب دعوه وليست حرب اباده حرب دعوه ولا والا ما كانش ربنا الف اجره حتى يسمع كلام الله فهي حرب دعوه وليست حرب اباده يبقى الاربع قوانين التي تظهر عظمه السياسه الشرعيه في الاسلام وعظمه القانون الدولي في الاسلام وان الاسلام دين يحترم المبادئ والاخلاق ولو كان قويا مش زي امريكا الوقت اللي قاعده تجرم في حق العالم وتتستر على جرائم من شاءت و... و... عشان هي القويه الوقت وهي اللي معاها هوليود وهي اللي معاها التسليح وهي اللي معاها الاقتصاد احنا لما بقينا اقوياء اقرينا الاربعه حق المهله اربع شهور طب هم ربنا قال كيف وان يظهروا عليكم ها لا انتوا لازم تبقوا قاريين قبل ما تيجوا احنا بقول لك انا ما بشرحلكوش قول والله احد يعني انا مش جايب لك ايات انت عارفها ممكن ثلاث ارباع ايات السوره انت ما تعرفش غير كده على الاقل الصفحتين اللي هشرحهم تيجي قاريهم مرتين يعني تبقى انت مركز معايا انما انت كان المدرسين يعلمونا زمان ان اعظم طريقه لفهم الدرس تحضير الدرس فخدتها فضل والله واستفدت منها بقى وانا طالب في رمضان بقيت احضر الجزء قبل ما اروح فضل ومنة الله جابت في رمضان يعني قبل التراويح فجابت نتيجه جباره في التركيز والخشوع في الصلاه فانت قبل ما تيجي انت عارف ان انا بشرح حوالي صفحتين انت تقرا صفحتين ثلاثه كده قبل ما تيجي انا بشرح المره دي اول صفحتين ان شاء الله المره الجايه ربنا اذن صفحتين الايه صفحتين ونص اللي بعدهم لحد الايه 28 يبقى تيجي محضر انما لما اقول لك تكمل معايا ابقى حاسس ان انا معايا ناس عاليه انما هاجي اعلى وانت تفضل في مكانك انت مش هتستفاد حاجه خدتوا بالكم معايا يا اخواني كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا والذين ما لا يرقبوا يدوكوا اربع شهور انتوا بس اللي بتدوا اربع شهور انتوا بس اللي بتدوا مهله انتوا بس اللي مقصودكم الدعوه التانيين دول هيبيدوكوا لو تمكنوا منكم زي ما عملوا في بئر معونه والرجيع اربع قوانين حد يقدر يقولهم لي واحد قانون حق اللجوء السياسي وحماية المضطهدين فأجره حتى يسمع اتنين قانون العفو وإخوانكم في الدين تلاتة قانون احترام المعاهدات فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم مش قضية ان لما بقيت قوي ده كل الكلام ده كان عشان بس انا ضعيف انا بقيت قوي لا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يا رب ده حتة قبيلة لو نفخنا فيها الطير يا رب ولسه ست سنين بيننا وبينهم في امد المده يا رب اغ- فاستقيموا ان الله يحب المتقين اربعه قانون قانون المهله وقانون الهدنه فسيحوا في الارض اربعه اشهر رغم ان ممكن في الفتره دي يجمعوا نفسهم ويضربونا انما لا ابيد ازاي انا عايزه يدخل في رحمه ربنا فهتوكل على الله واستعد بقوه انما لازم اديله فرصه انه يراجع نفسه وكانت المفاجاه ان مفيش حد اي عمل عمل اي حاجه وكل المشركين دخلوا في الاسلام بعد ال 28 اللي في الاول دول سبحان الله العظيم يعني لان حسوا برحمه ربنا في الايات رغم القوه اللي في الايات زي ما هنقول الوقت القرارات السته الرهيبه اللي نزلت في هذه الايات براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين انتهت العهود بينكم وبينهم انتهت العهود كلها لا استنى هيجي الوقت هيجي الكلام الوقت ويوضح فسيحوا في الارض اربعه اشهر يبقى امر من الله فرمان امر ملكي من مالك الملك باعطاء المهله الاخيره والهدنه الاخيره بين الاسلام والشرك في الجزيره العربيه خلاص ده مكار اربع شهور ربنا ما قالش فسيروا في الارض اربعه اشهر انما قال فايه فسيحوا ايه السياحه السياحه دي كلمه عاليه قوي في اللغه اول حاجه السياحه هي جريان الماء دون ان يعيقه عائق اعمل اللي انت عايزه وسافر وادخل وسافر الروم وارجع واعمل يعني انتوا مش خايفين مننا ولا ايه ده انا ممكن اروح الروم اقلبهم عليك و... طب حتى اعملوا لنا بيسموها ايه تحديد اقامه اعملوا لنا حتى حظر تجوال الاربع شهور دول يعني فسيحوا لا هعمل لك حظر تجوال ولا هعمل لك تحديد اقامه آه يعني و- و- وسأستعين بالله سبحانه وتعالى لعل ربنا يأذن لكم بالهداية فسيحوا طيب إيه السياحة برضه إيه السياحة معناها اذهب وأتي وادخل واخرج كما تشاء والسياحة في اللغة هي المشي على مهل عشان كده السياح سموهم سياح ليه؟ لأنه جاي يمشي على مهله جاي يتفسح وجاي يمشي ويدخل بس الكلمة برضه رهيبة الكلمة لما استخدمت في السياحة السائح دي بلده ولا مش بلده؟ مش بلده ما عادتش دولتكم دولة الشرك انتهت فاللفظ نفسه خطير لانه شمل معاني جبارة فنا- كلمة السياحة معناها انها ليست بلدكم اتحرك زي ما انت عايز انت سايح يا عم ولكن دي مش دولتك دولة الشرك انتهت ولن تقوم مرة اخرى فدي مش بلدكم واعرفوا ان الجزيرة العربية لم تعد مأواكم فسيح فاما ان تمكثوا بجانب الاسلام وتسلموا واما ان تغادروا البلاد طب هو الكلام ده يعني معناه ان الاسلام يقدر يتعايش مع المشركين ولا لا الاسلام يقدر يتعايش مع المشركين ولا لا يا راجل يتعايش ايه ايات واضحه يا تسلمهم يا روحوا شوفوا لكم بلد تانية فيتعايش بي... لا تعايش بين الاسلام والمشركين الله يعني الاسلام دين مش تعايشي يعني الاسلام دين هو كان بس بيعاهد لانه ضعيف واول ما قوى الاسلام لا يقبل الاخر ولا يوجد حاجه اسمها الاسلام والاخر ولا يوجد حاجه في السياسه الشرعيه اسمها قبول ان حد غير مسلم يعيش في الوجود اصلا لا طبعا الاسلام هو اكتر دين فيه تعايش زي ما نجيب الوقت والا ما كانش جاب قانون اللجوء وقانون احترام المعادات وقانون الهدنه وقانون ال... وقانون العفو وكل وما كانش بعد كده في الايات اللي بعدها ايات نصارى الشمال الشمال قال حتى يعطوا الايه الجزية طب هو الإسلام اهو قابل شكل تاني من أنماط الحياة ما هوش شكل يا تع- يا تسلم يا تمشي إنما المشركين بالذات وهو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه بعد شوية الذاكرة السمكية عشان كده الصفحة التانية في الصورة ربنا بيقول للمسلمين اوعوا تنسوا الناس دي عملت ايه الناس دي لا يمكن يتعاش معاها عشان سبع حاجات ربنا جابهم في الصفحه الثانيه وهنتكلم معاهم فده مع المشركين بس انما الاسلام دين تعايشي الاسلام في الاندلس عاش مع النصارى ولا لا سبع قرون اكبرهم على حاجه لا طب النصارى بتوع سوريا ولبنان و... وفلسطين و... وال... والنصارى بتوع المكان ده كله حتى السعوديه فيها نصارى النصارى دول عارفين هم بينتموا لقبيله ايه اصولهم بينتموا لقبيله ايه انا سامع كلمه صح انتوا خايفين ليه بينتموا لقبيله غسان القبيله اللي الرسول طلع تبوك عشان يحاربها اصلا القبيله دي على فكره لم تسلم الى اليوم ومعظم نصارى المنطقه دي من هذه القبيله طب المسلمين بقى عملوا فيهم ايه عايشين مع بعض اهو من 14 قرن عايشين مع بعض يعني اذا الاسلام دين تعايشي في ايا مكان الوضع هو الاضعف او هو الاقوى الاسلام دين تعايشي ولكن المشركين بالذات لا يمكن يعاش معاهم ليه سبع جرائم هيجوا دلوقتي اللي تسببوا في القرارات السته اللي احنا هنقولهم دلوقتي بس لما ندخل كذا ايه فسيحوا في الارض اربعه اشهر اربع شهور مهله واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين اوعوا تفتكروا انكم هتروحوا تلموا بعض بقى وتيجوا تحاربوا الاسلام اربع شهور مهله اعرفوا انكم مهما عملتوا ربنا هينتصر عليكم لن تنتصروا على الله سبحانه وتعالى ايه خطاب العزه ده فين زمان العزه ده اللي كنا بنتكلم بالعزه دي الايه دي شغلت كتير جدا من الجماعات الاسلاميه ايوه عشان كده في جماعات كتير اسلاميه زمان ايام ما كنت طالب منهجنا هو سوره التوبه بس نقراها ونطبقها حبيب قلبي حبيب قلبي هو انت انت عايز تنط 23 سنه ليه الايات دي نزلت بعد 22 سنه خطاب العزه ده بعد 22 سنه كفاح في الدعوه الى الله انت ليه عايز تختزل التعب المصيبه في الواقع ان الملتزمين الملتزمين نفسهم مش قابلين طريق التغيير بتاع الدين النبي عليه الصلاه والسلام عشان يوصل لهذه العزه ولهذه القرارات والزمان العزه ده النبي قعد 22 سنه شغال في الدعوه وشغال في نصر الدين ربنا انما الملتزمين الوقت عي- هل النبي بدا بجهود تنمويه يعني النبي عليه الصلاه والسلام اول مثلا ما نزل مكه بنى حاجات تنمويه ومشاريع نهضويه وقال لهم شوفوا بقى الاسلام نهضوي ازاي اللي يقول كده ده كلام فارغ الإس- الاسلام بعد كده انشا في النهضه والتنميه اعظم حضاره في تاريخ البشريه انما الانبياء لم يبداوا هكذا هل الاسلام بدا بقى وقال لازم الحريات السياسيه والحقوق السياسيه و- والانتخابات ولازم يبقى كده والظلم والاضطهاد لا الاسلام ما بداش كده الاسلام بدا بالدعوه ان لم تنجح الدعوه لن تنجح اي وسيله تغيير اخرى هذا طريقنا اقبلوا ان طريقنا طريق دعوه اقبلوا انكم تتعبوا في الدعوه عشان في يوم من الايام نوصل لهذه العزه انما طول ما احنا عايزين العزه من غير الدعوه هو ده طريق الانبياء والمرسلين عايز تبقى معاهم في الجنه امشي الطريق انما عايز الطرق اللي في 24 ساعه تمسكك حكم انت حر خليك بقى خليك بقى لا بقى م- 100 سنه كمان غير ال 100 سنه اللي فاتوا وانت مصمم انك انت تنصر الدين باي وسيله تغيير الا الدعوه الى الله ولا وسيله الا الدعوه طب ما احنا اشتغلنا في الدعوه مين اللي قال الكلام الفارغ ده انت اشتغلت في الدعوه انت اشتغلت في الدعوه انت اشتغلت في الدعوه انت اشتغلت في الدعوه حد من- كم واحد منكم النهارده عمل زياره او زيارتين لحد يدعو الى الله كم حد منكم الاسبوع اللي فات نزل يكلم شباب عن ربنا مين اللي اشتغل في الدعوه 15 داعيه قاعدين يلفوا البلاد والمنابر مين اللي اشتغل شغل في الدعوه يعني كله يشتغل في الدعوه واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين الثقه خطاب دلوقتي الشباب على الفيسبوك خطاب الهزيمه وخطاب الانبهار بالغرب وخطاب ان مفيش حل غير ان احنا نسافر ونسيب البلد دي فين الخطاب ده فين خطاب اليقين وانت بتشوف بشار وبتشوف الشيعه وبتشوف ال- روسيا وبتشوف الغرب وبتشوف جرائمهم على الاسلام وبتشوف اليهود في فلسطين وتقول واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين فين الخطاب ده فين خطاب الثقة؟ مش عايزين نتعب للأسف والله المشكلة فينا هذا ما ازداد يقينا يوم بعد يوم كلما ارتبط الواحد بالقران ان طريق الانبياء مش هو اللي احنا ماشيين فيه طريق الدعوه الى الله والتضحيه من اجل الدعوه واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يعني اذان امر من الله للمسلمين باعلام المشركين يوم الحج الاكبر اللي هو يوم النحر اللي يوم 10 ذو الحجه اشمعنى يوم النحر يعني لان ده اعظم ايام الحج عشان كده ربنا سماه يوم الحج الاكبر ده اليوم اللي كله مناسك ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا الحج ده اليوم اللي ما يبقاش عندك دقيقه من الفجر لحد المغرب ده اليوم اللي الكل بيجيله تسلخات واغماءات في ناس كتير بتموت في اليوم ده كتير يعني في ناس كتير بتسقط ميتة في هذا اليوم من الإجهاد والتعب و- فهي أصعب يوم فجه في أعظم يوم وأمر الله سبحانه وتعالى ده أكتر يوم في حركة وفي بذل ولو كان من المشركين فجاء هذا اليوم النفوس مستعدة أنها تتلقى وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي أمر منكم أن تؤذنوا في الناس وتعلموهم الناس مسلمين وكفار علي بن أبي طالب يقوم عند جمرة العقبة الكبرى يوم 10 ذو الحجة 9 هجريا هو وابو هريره بيساعده باذن من ابو بكر الصديق او بمساعده من ابو بكر الصديق امير الحج ويؤذن في الناس كلهم ثم يطوف على الخيام في منى ويؤذن فيها كلها ان الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله دي سبب في وضع علم النحو كان واحد من الاعراب بيقول ان الله بج- بريء واحد بيقرا جنب واحد اعرابي فبيقول له ان الله بريء من المشركين ورسوله قال له اذا فقد تبرأ الله من رسوله الراجل قام واخده وراح لسيدنا عمر بن الخطاب وفي روايه لسيدنا علي بن ابي طالب خده عشان بقى ربنا بيتبرأ من الرسول قال له ما انت كسرتها انما ربنا هنا رفعها ورسوله فكان هذا السبب قيل هذا السبب في بدايه وضع علم النحو اصلا ان ان اللي بيقرا يفهم يعني ايه مرفوع ويعني ايه مكسور فإن تبتم فهو خير لكم خير لكم من الشرك خير لكم من التمرد خير لكم من الدنيا وما فيها خير ان احنا نفهم الناس ان طريق التوبه هو طريق الخير في الدين والدنيا والسعاده والنجاح فهو خير نكره للتعظيم كل الخير هيجي لو تبت الى الله ومشيت في طريق ربنا عشان كده اسمها سوره التوبه لانها دعت المشركين للتوبه دعت المنافقين للتوبه دعت النصارى واليهود للتوبه دعت اهل الكتاب للتوبه دعت ضعفاء الصف للتوبه ذكرت التوبه حتى على النبي عليه الصلاه والسلام دعت الكل للتوبه ففتح باب التوبه ووسع مفهوم التوبه ان الثلاثه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك احتاجوا الى التوبه فما عادش التوبه ان انا ما صليتش او ان الفجر طلع الشمس طلعت وانا ما صليتش فجر ده التوبه من كل مره خذلت الاسلام فيها مش بس من كل مره ما عملتش عباده فيها وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله زمان العزه بس ده بقالهم 22 سنه بيدفعوا ثمن الكلام ده الكلام العزيز ده وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا ادي جت الايات اهي بتاعت ايه بقى يبقى اول ايه مش معناها كل العهود مع المشركين اتنكثت لا ده جت بالصيغه العامه دي قال لك لان 99% من المشركين هم اللي نكثوا العهود وخلفوا الشروط اصلا انما جت ايه اللي استقام اوعوا تنكثوا العهد معاه اللي وفى بالشروط اوعوا تنكثوا العهد معاه فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب الايه المتقين نفس نهاية آية أربعة هي نفس نهاية آية سبعة برضو إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب الإيه المتقين يعني جنة ونار فالمشرك اللي القبائل الشركيه حتى لو كانت خزاعه حتى لو كانت بنو ضمره حتى لو كانت جذيمه حتى لو كانت آه، ق- قبيله بني مدلج حتى لو كان اي قبائل صغيره كده قالوا اسماء شويه قبائل صغننه كده قبيله من قبيله من قبيله كده ولكن الاسلام يحترم الوفاء ويحترم قيمه الوفاء ما هوش الدين اللي لما يبقى قوي يجي على المبادئ عشان المصالح اقرار دوله المبادئ للمصالح عظمه الدين بتنضح من كل كلمه فاذا سلخ الاشهر الحرم الاشهر الحرم هنا اللي هي ايه الاربع شهور الحرام اللي هي ذو الحجه وذو القعده ومحرم و... ورجب لا الاربع شهور دول يبقى اذا الاشهر الحرم دول بداوا يوم ايه 10 ذو الحجه يخلصوا يوم ايه 10 ربيع تاني خدت بالك مهله اربع شهور فربنا سماهم اشهر حرم ليه لانه حرم على المسلمين قتال المشركين فيهم فاذا انسلخ انسلخ السلخ ده ان الجلد اتشال والجلد ده هو الحمايه بتاعه الانسان يعني لما الجلد بيتشال سهل جدا الميكروبات تدخل وسهل ف... فكان الاربع شهور دول حمايه ليهم وهتتسلخ فاذا انسلخ ال- الفاظ قويه جدا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم امر بالقتل خذوهم امر بالايه بالحبس إيه، خذوهم امر بالاسر واحصروهم امر بالايه بالحبس واقعدوا لهم كل مرصد اعملوا كمين في كل مكان اي واحد مشرك يعدي خدوه ده ده ده ده ايه ده ده يعني ربنا بيقول كده اه هنقول الوقت بقى واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم لحد دلوقتي في القانون بيستعملوا كلمه اخلاء سبيل يعني إيه اخلاء سبيل يعني عدم التعرض سيبوه بقى خلاص فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم خلاص طب ليه ربنا قال كده ليه ربنا قال ده هل معنى كده ان الاسلام ليس دين تعايشي ابدا الاسلام هو قمه التعايش عندنا ايه سوره الحجرات في نفس الفتره الزمنيه من صور عام الوفود اللي هي 9 هجريه اللي هي صور ما قبل الخروج للعالم والفتوحات الاسلاميه النبي شهور وهيموت فصور عام الوفود ديت عليه الصلاه والسلام هي التاهيل النهائي للصحابه قبل الخروج للعالم ربنا قال في سوره الحجرات ايه احنا قعدنا ست مرات فيها ربنا قال في سوره الحجرات ايه جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مش لتصادموا ولا لتحاربوا ولا لتعارفوا يبقى الاسلام دين تعايشي النبي عليه السلام استعمل ال ال اليهود معاه في ال- في الاعمال واستعمل واستعمل الكل عليه الصلاه والسلام والمدينه المنوره كان فيها يهود وكان فيها نصارى الاولاد بعض الانصار اللي تنصروا في الشام ورجعوا وكان فيها جميع الجنسيات في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والنبي يعني ارسى قاعده التعايش ولكن دول ما ينفعش التعايش معاهم ما ينفعش ما ينفعش ليه زي ما هنقول بقى في ال- ال- ال- الصفحه اللي جايه الجرائم بتاعتهم ليه يا رب القرارات السته دي ايه القرارات السته واحد قرارات ال- الربانيه السته التي امر الله ان تقرا في هذه الايات على المشركين في هذه اللحظه واحد قرار بانهاء جميع المعاهدات مع جميع المشركين ممن اخلوا باي شرط من شروط المعاهدات اتنين قرار بالهدنة الأخيرة والمهلة الأخيرة لكل مشرك يعيش على أرض جزيرة العرب لمدة أربع أشهر ثم يجب أن يحدد موقفه ثلاثة قرار باحترام كل عهد بيننا وبين قبيلة شركية احترمت عهدها ووفت به ولم تطعن من خلفنا كما فعلت قريش في حربها ضد خزاعة التي كانت سبب في فتح مكة فلم ي... فلا لأن النبي كان عنده نوعين من أنواع المعاهدات معاهدات آه، آه، مناصره يعني انا وانت نتناصر لو حد هجم عليك انصرك ولو حد هجم عليا تنصرني قصاد قريش ماشي وكان في معاهدات آه، آه، آه، يعني تنصروني قصاد قريش يعني يعني مش طبعا مش زو- تنصروني قصاد قريش طب والنوع الثاني من المعاهدات معاهدات مسالمه معاهدات تحييد حزب عدم الانحياز اللي هو لا, لا تقفوا معايا ولا تقفوا مع قريش دول النوعين بتوع المعاهدات فمعظم الناس نكفت المعاهدات دي اول ما النبي يحس انه هيتهزم او مثلا اتهزم في احد او النبي عليه الصلاه والسلام طلع تبوك والروم طبعا مش هيسيبوهم تاكيد الروم هيفرموا المسلمين والاسلحه النوويه هتطلع ومحدش من 30000 دول رجع تاني فالكل نكث النبي رجع المدينه قال الكل نكث العهد راجعين تاني بقى عايزين يرجعوا للعهد تاني بعد ما النبي رجع لا يا حبيبي هو انت نكثت العهد وعايز نحترمك انت اللي نكثت ثلاثة قرار امضاء جميع المعاهدات بيننا وبين اي قبيلة احترمت شرو- شروط العهد العهد اربعة قرار عدم تجديد اي عهد ينتهي مدته بيننا وبين اي مشرك حتى لو احترم العهد انتهت المده العشر سنين ما تجددوش خمسة قرار منع اي مشرك من دخول الحرم المكي او مكه مره اخرى فلا يقربه المسجد الحرام بعد عام هذا ستة قرار منع اي مظهر شركي من المظاهر الشركيه في الحج سيدنا علي بن ابي طالب طاف الا بين الناس الا يطوف بالبيت عريان طواف العراي انتهي والا والا يدخل الجنه الا مسلم والا ايه ها الا يطوف بالبيت والا يحج البيت مشرك بعد العام قرار منع ست قرارات ربانيه نازله ليه هنقول دلوقتي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا الآية دي جت بعد الآية اللي قبلها على طول كأن المعنى اوعوا تفتكروا إن ده هدف حرب إبادة ده حرب دعوة الله أعلم بالنفوس ويعلم نفوس المشركين وإلا ما كانش قانون حماية المشركين المضطهدين نفسهم مشرك مضطهد احموه احموه ما دام لجأ إليكم وما تسيبوهوش إلا لما يحب هو إنه يسيبكم ولو سابكم مرضاش يسلم تطلع قوه من الدوله الاسلاميه تحرسه طول الطريق لحد ما يبلغ مامنه لحد ما يبلغ مكان امن ايه ده ايه قانون اللي, جو... اللي ما فيش حد في العالم وصل له هو حتى اللي بيلجا لامريكا الوقت امريكا بتطلع قوه تحمي لحد ما يوصل مامنه لما بيسيبها خلاص انت جيت احميك خرجت انت حر بقى انت في حمايه نفسك انما وان احد من المشركين استجارك بعض المفسرين قالوا استجارك من اجل ان يسمع عن الاسلام طب ما... طب لو ما رضاش يسلم ما تعملوش حاجه وكثير من المفسرين قالوا استجارك لاي سبب لاي سبب قومه ظلموه اضطهد في قوم لاي سبب فاجره حتى يسمع كلمه جباره يا جماعه كيف اجره حتى يسمع يعني معناها ان احنا نفسنا الناس تسمع هي دي رساله الامه الاسلاميه هي دي القضيه اللي في رقبتك ورقبتك مدى الحياه فاجره حتى يسمع المؤمن كل قضيته ان الناس تسمع الدين اسمع منا لا تسمع عنا الناس دي سمعت عنا انما ما سمعتش منا لازم تعملوا كل ما تستطيعوا من اجل ان الناس دي تسمع منا مش تسمع عنا طب انت دلوقتي بالله عليك لو جه اتنين مشركين او اتنين غرب وقالوا لك يلا سمعنا عن الدين تعرف تكلمهم عن الدين هو انت مبني اصلا عشان تتكلم عن الدين تعرف ايه في الدين عشان كده اول السوره مترابط مع اخر السوره اخر السوره ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا ما انت هتدعو الناس بايه هو انت عارف حاجه في الشريعه حضرتك بتحفظ قران لا حضرتك بتطلب علم لا والله العظيم حضرتك دخلت في معهد تربوي او معهد تعليمي لا والله اصل انا مشغول حضرتك آه، آه، يعني مثلا دخلت في برنامج كده بيفهمك الشبهات ورد زي برنامج صناعه المحاور لا لا لا لا اصل انا مش طيب آه، حضرتك ما فيش اي كتاب بتقرا فيه تفسير لا ولا حضرتك ساقط ابتدائيه حضرتك انسان فاشل واللي هيعمل زيك هيبقى فاشل زيك على فكره انا لا ابالغ في هذا الكلام اللي مش مشترك في حاجه بنائيه ده انسان فاشل ده انسان ما عندوش هم على الدين اصلا ف... فلولا نفر من نفر يعني يجاهد طلب العلم نجاهد من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا الفقه والفهم عشان تفهم دين ما هو مصيبة الوقت ايه ان في ناس اتكلمت في الدين وهي مش فاهمة ففي ناس شكت في الكلام والحدت وناس شكت في الكلام واتقفلت لازم نكون فاهمين دين يا جماعة لازم نبني نفس نفسنا الدعوة الوقت بقت صعبة معلش زي زمان الوقت الكل سمع ألف شبهة ضد الدين صاحبك اللي في الكلية وزميلتك اللي في الشغل سمع ألف شبهة ضدك في برامج التوك شو فانت لازم تبقي فاهمة عشان تقدري تغيري الصورة بتاعتها فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين فاهم بيقول ايه يقدر يغير الصوره الذهنيه عن الدين والتدين عند من يتكلم معه في في خمس دقائق لازم تبقى فاهم ليتفقهوا التفقه على وزن التفاعل التفاعل مجاهده يعني معناها قال لك المفسرين يعني طلب العلم وفهم الدين عايز مجهود لازم تتعب ما انت بتتعب عشان كل حاجه ما انت بتشقى عشان تجيب عربيه وبتشقى عشان تتجوز وبتشقى اشمعنى الدين اشمعنى طلب العلم يا عم ساعه في اليوم لبنائك لحفظ القران لاي حاجه اشتغل ابني نفسك عشان ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم يبقى مين اللي بينذر اللي عنده علم ده اللي انذاره هيجيب نتيجه فاجره حتى يسمع قصه كبيره قوي طب وعشان انا اسمع الناس عشان الناس يسمعوني لازم اسمعهم مين فينا عنده صدر واسع ان هو يسمع الناس اصلا ويسمع مشاكلهم طب وانا بسمعه ما ممكن يديني شبهات يبقى انا لازم افهم ما هو لازم يكون ما يبقى- احنا عايشين في حاله حوار طرش بين الامه الاسلاميه وبين الغرب دلوقتي محدش فاهم حاجه عن حاجه هم ما بيسمعوش عننا غير من الفوكس نيوز والاعلام اليهودي واحنا خ- بس إيه، خ- يا عم بس عايزين نسمع بعض عشان نوصلوه قل تعالوا الى كلمه سواء ده الحوار ده وفتح لغه حوار ده ده ده مبدا قراني الضعيف هو اللي بيخاف من الكلام والحوار القوي هو اللي بيقدر يناظر ويقدر يتكلم بدون ما يخسر الطرف اللي قدامه ولا يجرح نفسيته وبدون ما يجي على الحق ويقدر ينشر الدين والحق احنا يا جماعه فعلا ضعفاء احنا فعلا مش مبنيين ومن الامانه اللي في رقبتنا امام ربنا ان احنا نطلب العلم و- فاجره حتى يسمع الك- الايه دي قالت لك ان لازم هم الامه كلها هو هم الدعوه انت بتتعامل بالاخلاق الحلوه في شغلك ليه عشان الناس تعرف ان المتدين حلو مش اجره حتى تنقذ الانسانيه ولا ان حقوق الانسان ماشي يا عم ما انا جوايا كلمه أنا بني ادم انما انا بحب ديني انا مش عايز انقذه في الدنيا واهلكه في الاخره هو ده اللي بيعمله كثير من استغفر الله العظيم بعض الدعاه اليوم ان يروح للكفار ويقعد يقول لهم ايه ايوه وديننا يدعو للتسامح ودينكم يدعو للتسامح يا عم ماشي بس انت موحد وهو والعياذ بالله بيسجد بقى ل- لاوثان بيسجد لصالح انت انت فين وهو فين لا اعبد ما تعبدون انتوا فين والهي فين ولا انتم عابدون ما اعبد انا فين وشويه الاوثان ولا البقر اللي بتسجدوا لها فين ولا أ- فين ديني من دينكم فاحيانا انت باسم التسامح بتمو بتضيع اخره اللي قدامك عشان تبين ان الدين حلو احنا عايزين ننقذ ذنيتهم وننقذ اخرتهم فاجره حتى يسمع اوعى تنسى الكلمه دي فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة إن طلب الخروج حتى ولو لا يزال على الشرك ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هو دي الكلمة الوقت لازم تفتكرها على أوروبا وأمريكا واستطار- واستراليا وكندا وأمريكا الجنوبية ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الناس دي مش عارفة حاجة الناس دي ما حدش فاهمها حاجة الناس دي سمعت عنك ما سمعتش منك ارحمهم وفكر ازاي يسمعوا دين ويوصل لهم الدين كيف يكون للمشركين عهد عند الله قانون بعدم تجديد المعاهدات بيننا وبينهم وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام اللي هم بنو ضمره او خزاعه يعني طبعا قريش نكثت آه، عهد الحديبيه بنصرتها بالحرب ضد خزاعة أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام فاللي اتبقى على العهد من العهد والنبي عند الحديبيه شويه ناس صغننه كده ومع ذلك ربنا اقر ان لازم نحترم المعاهده فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين شوف بقى الجرائم السبعه لماذا لا يمكن ان يتعايش الاسلام مع الكفر آه وصلنا لقول الله ايه اتفقنا المره الجايه كله يعمل ايه آه، سيبك من الشوكولاته بس خليك مع شوكولاته الاخره كلام الله يا شيخ يعني يعني يعني سبحان الله العظيم قال لك ال- علماء اهل الكتاب ربنا سماهم الاحبار قال لك سماهم الاحبار ليه في القران قال لك من الحبر الحبر البهجه والبهاء والجمال وال ف... فقال لك ان العلم دايما هو سبب البهاء والجمال والبهجه و... فبيقول لك الشوكولاته بتحسن ال mood العلم بيحسن ال mood عشان كده عندنا في مصر للاسف يقول لك من اشهر الامراض اللي بتيجي بسبب الرجيم هو ايه اه لا ده واضح ان آه، ليكوا حق بصراحه جزاك الله خير يا باشمهندس لا والله ده حاجه يعني جزاه الله خيرا والله يا اخونا طب انا بقول ان احنا نصح المره الجايه فذاكروا سوره التوبه نعم اجر اللي بيذاكروا التفسير يا اخوان اخ كريم والله ربنا يكرمه كما اكرمكم ما انا شكلي مش هاخد حاجه منها يعني يعني الا لو حلفتوا عليا احنا كنا بنعمل ايه كيف وإن يظهروا عليكم آية 8 كيف الآية 7 كيف يكون للمشركين عهد آية 8 كيف وإن يظهروا عليكم كيف كيف استفهام استنكاري ازاي بي- عايز ازاي صعبان عليكم المشركين انتوا مش فاهمين عملوا فيكم ايه طب تعالوا اما افكركم عملوا فيكم ايه بقى تعالوا اما افكركم بجرائمهم واحد جرائمهم جرائم المشركين في حق الله اتنين جرائم المشركين في حق رسول الله عليه الصلاه والسلام ثلاثه جرائم المشركين في حق الاسلام أربعة جرائم المشركين في حق القرآن خمسة جرائم المشركين في حق أصحاب رسول الله ستة جرائم المشركين في القابلية للتعايش الناس دي ما ينفعش حد يعيش معاها إنهم لا أيمان لهم كما قال المفسرين هو ربنا ما أمرش إن ينا ينتى في الأرض دي مش لأن يعني قالوا الحكمة إن لا واحد ملوش يمين كل ما ابقى ضعيف يقوم طاعني في ظهري اعيش معاه ازاي واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء كل النبي يروح يعاهد اليهود يطعنوه يروح يعاهد بس الايه هنا على المشركين يروح يعاهد المشركين يضربوه يقعد يروح يعاهد القبيله دي اول ما يطلع تبوك يقوموا ناكسين يروح يعاهد البتاع دي اول ما هو- احد يتهزموا فيها يقوموا ناكسين انهم لا ايمان لهم ناس لا يمكن ان يعاش معاها ناس خونه ناس قصتها في الحياه قانون القوه انت قوي يعمل حبيبك اول ما تيجي تضعف يبيدك ويطعنك في ظهرك انه ف... جرائمهم في حق التعايش هنشوف دلوقتي جرائم مع بعض آه، آه، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يعني إيه ال- اللي لها أقوال ذمة يعني عهد ذمة يعني إيه عهد يعني يشوف ذمة الأول ما- يعني بيني وبينك معاهدات أنا إحنا قلنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ما عندهمش الكلام ده ولا هيحترم زي الوقت القانون الدولي معاهدات مع الدول الكفرية على راسنا معاهدات مع المسلمين ولا لها احترام تطبيق القانون الدولي وعدم اعطاء السلاح للمتحاربين بامر الامم المتحده 100 100 لو الدول الغربيه بتتحارب اول ما يبقى البوسنه هي اللي الصرب بيقتلوها صدروا سلاح واسكتوا على كل الجرائم والمذابح واشمعنى احنا الديمقراطيه تتطبق مع بينهم وبين بعض كفار اول ما الداعيه المسلم ينجح زي دكتور زاكر نايك الانتربول يمنعه من الانتقال ايه يا عم الراجل عمل ايه ما هو مؤثر هيجي يقلب لنا الناس فديمقراطيتنا مع الكفار بس انما المؤثرين من ال... من اهل الاسلام لا يوجد معهم اي حريه راي ولا الكلام ده كله فجريمه في حق صح حريه تعبير ولا الدنيا تتقلب انما لو فالقصه مقاييق دول بتوع مصالح دول مش بتوع مبادئ دول بتوع مصالح عشان كده هتلر مجرم ولا مش مجرم مجرم ليه قطع الناس وقتل الملايين طب انجلترا مجرمه ولا مش مجرمه مش انجلترا دي احتلت من الهند لحد ال- المغرب العربي وقتلت وعملت وذبحت و... طب امال ما, ما يعني ليه بقى انجلترا ما عملوش فيها الكلام ده ما هو إخ- ال... ال... الهوى ما بيبانش لما تبص للي صاحب الهوى بيعمله لما تبص للي صاحب الهوى ايه ها متبع الهوى ما تكشفوش ولا تعرف تمسكه لما تبص لافعاله امال تكشفه لما تبص لايه للحاجه اللي ما عملهاش فهو هنا لما تبص انهم بيحاربوا هتلر تيجي تقول لك اصل هو مجرم قال لا طب وانجلترا طب واللي امريكا عملته في فيتنام طب واللي هولندا عملته في امريكا في في, في جنوب افريقيا طب و- يعني طب اشمعنى الكلام ده ما انتوش زعلانين منه يعني يعني اشمعنى هتلر لان هتلر لما ضرب ضرب مين ضرب اوروبا انت مجنون روح اضرب الدول العربيه زي ما انجلترا عملت روح اضرب الدول الاسلاميه هنسكت وهنعديها وهنسميها استعمار نشر الاعمار انما تضربنا احنا انسى الكلام ده ولان هتلر عمل جريمه تانية كمان وهو مجرم طبعا ايه الجريمه التانية انه حارب اليهود حارب اليهود طبعا البروتستانت بقى امريكا وانجلترا بالنسبه لهم اليهود دول آه، ده دول قدوتهم في الحياه اصلا فانت ف- ف- فعشان تفهم الناس دي بتفكر ازاي كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه ذمه يعني عهد طب يعني إيه الا الا القول الاول اي الله لا يرقب الله فيكم هو ايه اللي ينفع الله ابو بكر لما سمع كلام مسيلمه الكذاب فقال هذا كلام لا يخرج من ال اي لا يخرج من اله مفيش اله يقول الكلام اللبخ اللي مسلمه الكذاب بيقوله ده. ربنا ما يقولش الكلام اللبخ ده ابدا واستدل ابو بكر بفاتحه سوره الحج آه، اعجاز القران البلاغي والتاثير فيها هذا كلام الله انما اللي بيقوله التاني ده ده كلام لبخ اصلا ما ينفعش القول التاني في ال اي رحم لا قريبه ولا مش قريبه انسى الكلام ده يا عم ولا يرحمك لو ابنك لو ابنه ولا يرحمك القول الثالث جوار ولا يحترم جير الناس القول الرابع حلف حتى لو كان في تحالف بينك وبينه الناس دي لا هت... لا, ه... لا هتفتكر ربنا فيك هتتقي الله فيك ولا تفتكر حلف ولا جوار ولا رحم ولا عهد لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون الفسق هو الخروج على قانون الله جرائمهم في حق الله وفي حق حدود الله الفسق فسقت الرتبه خرجت الرتبه من القشر بتاعها رتبه البلح من القشر بتاعتها فالفاسق هو الخارج على قانون الله يعني واحد عصى لا ده اسمه عاصي الفاسق اللي هو ما عادش يهمه البنوك دي حرام ولا حلال اصلا ما عادش يهمها اصلا اللبس ده يا جوز ما عادش عنده في سلوكه حاجه اسمها اسال الدين اصلا ده الفاسق الذي لم يعد للحلال والحرام اي اعتبار في سلوكه خرج على قانون الله تماما فكرش اصلا في الدين نهائي فكرش اللحمه دي خنزير ولا ما عندوش الكلام ده واكثرهم فاسقون فجره بتوع رايات حمر وبتوع زنا وبتوع نكاح استبضاع وبتوع نكاح شغار فسقه فجره وبتوع آه، قتل وبتوع وقت بنات وبتوع رايات حمر على البيوت بتاعت الستات وبتوع ده فجره وبتوع اغارات على بعض واكل اموال ومال حرام وسحر وكهانه فسقه واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا جرائمهم في حق القران افتكروا الشبهات اللي عملوها ضد القران بس خد بالك على فكره اشتروا بايات الله ثمنا قليلا الايه دي تخوفني وتخوفك اصلا لان احنا ما هو انت لما تقعد ساعتين على الفيس على الفيس وعلى ال social media والمصحف جنبك مش شرط تفتح ربع ساعه اصل انا مستمتع بال social media ما انت بتشتري بايات الله ثمنا قليلا اما تقعد مشغول ليل نهار في الدنيا ومش هين عليك ساعه تديها للقران او تعلم التفسير ما انت بتشتري بايات الله ثمنا قليلا اللي ما عندوش وقت للدين ما ده بيشتري بايات الله ثمنا قليلا يعني ايه ثمنا قليلا يعني يعني م- طب ما ممكن يكون عقد عمل مثلا في الخليج مثلا آه، يكون مثلا بالدولارات هاخد لي 200000 جنيه ولا ربع مليون جنيه في الشهر زي بعض العقود يعني مين اللي قال ان هو ثمنا قليلا قليل مش معناه ان هو قليل بمقاييسك معناه ان الدنيا كلها قليله اصلا في مقاييس الاخره مهما كان الثمن الدنيوي اللي انت خدته من جراء انك انت ما رضيتش تدي للدين وقتك ورميت للدين فضول اوقاتك فهو فهو قليل ايا ما كان فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون جرائمهم في حق الصحابه بقى والسيره فصدوا افتكروا افتكروا لما كانوا بيكوا ظهر خباب فصدوا عن سبيله افتكروا لما كانوا بيكوا ام شريك ولما ح- كانوا بيجلدوا زنيره افتكروا افتكروا لما طعنوا عمار بن ياسر وقتلوه لما قتلوا سميه وهي بتتعذب افتكروا افتكروا و- انهم ساء ما كانوا يعملون افتكروا اللي عملوه فيكم في الشعب لما أك... ما اكلوك ورق الشجر لحد ما خديجه ماتت ولحد ما موتوا عيالكم باكل ورق الشجر افتكروا اللي عملوه لكم في اخر ثلاث سنين بعد الشعب واللي عملوه في النبي في عمل حزن افتكروا اللي عملوه فيكم لحد ما هربوكم على الحبشه ارض الغرباء البعداء عشان تلاقوا حته تعبدوا ربنا فيها وسط الملاريا وسط ال... وسط الواقع ملوش ده افتكروا افتكروا اللي عملوه فيكم افتكروا اللي عملوه فيكم في المرحله الجهريه لحد ما جابوا مرض صدر لسعد بن ابي وقاص ولحد ما كان عثمان بن عفان قرايبه يلفوا حواليه سجاده يولعوها من فوق و- و- ويخنقوه جواها ولحد بلال ما كانوا يجرجروه في عز الصحراء على حر الرمضاء في في- ويربطوا رجليه في فرس لحد ما جلده يتكحت ولحد ما خباب لنا- للحظه اللي ربنا بيكلمكم فيها دي ظهره مشوي من الكوي اللي كانوا بيكوهوله افتكروا انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه افتكروا مذابح ال- ال- اللي عملوها فيكم في بئر معونه وفي الرجيع ولسه ال 15 اللي اتقتلوا من نصارى الشمال بقى دي الايه الدرس اللي بعد ال- الوقفه الثالثه ان شاء الله باذن الله حتى يعطوا الجزيه لما هنتكلم هو ليه هو ليه حتى يعطوا الجزيه ليه قاتلوا لان نصارى الشمال منعوا دخول الدعوه اليهم هو لو ما منعش دخول الدعوه انا اقدر اتعايش معاه سيبني يا عم اتكلم عن ربنا انت بتمنعني اتكلم عن ربنا ما الناس دي كلها تخلد في جهنم فالاسلام دعوه ماجده تحميها دوله مجاهده يبقى الاسلام مش مقصده الجهاد الاسلام مقصده ايه الدعوه متى الجهاد لو منعنا ندعو لو منعنا نتكلم عن ربنا نصارى الشمال اول ما غسان لقت 15 داعيه النبي بعتهم يدعو الى الله في القبائل بتاعت الشمال قتلوهم ال 15 خلاص يبقى ده ايه ده ده مش هيرضى ان الدعوه تمشي اصلا ف ف فالاسلام دعوه ماجده تحميها دوله عشان نفهم الدنيا ازاي ايه النظام الاجتماعي في الاسلام واحد يقول لك المراه بتورث نص الراجل ليه مين قال المراه بتورث نص الراجل 30 حاله الست بتاخد اكتر من الراجل او زي الراجل او الراجل ما بياخدش والست بتاخد واربع حالات الراجل بياخد اكتر من الست نفس الايات بتاعت سوره النساء اللي ربنا قال فيها للذكر مثل حظ الانثيين هي نفس الايات اللي ربنا قال فيها فهم شركاء في الثلث فلكل واحد منهما السدس ده الراجل قد الست يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساوى اهو يبقى ال- ال- اشمعنى دي اللي انتوا ما- افهموا افهم كل واحده ست في اربعه رجاله بيحطوا في جيبها فلوس ابوها واخوها وابنها وجوزها وكل راجل في اربع ستات بيشيلوا من جيبه فلوس مراته واخته وبنته وامه انت بتساوي ايه بايه يبقى انت لما تيجي في حاله افهم كل حاله حكمتها ايه الان الدين عايز ناس اقوياء هيجي واحد يقول لك سوره التوبه وتدعو الى ال- الى الذبح وتدعو ما, هو- ما ما انت مش فاهم حاجه يا عيني انت نفسك هيدخل عليك شبهه سوره ال- ال- النساء وتقول لك ان الورث وتقول لك الرجال قوامون على النساء ايه ظلم المراه ده ما انت لو ما انتش فاهم عظمه التشريع الاجتماعي في الاسلام وعظمه التشريع الاقتصادي في الاسلام زي ما ربنا قال لهن مثل الذي عليهن مثل يعني في مثليه ما بين الرجل والمراه ولهن قبل عليهن حقوق المرأة قبل حقوق الراجل ربنا اتكلم عنها بس بعدها وللرجال عليهن ايه درجة اللي هي درجة القوامة او درجة التسامح بقى زي ما قال ابن عباس واقر ابن عطية يعني المعنى ايه المثلية بلا ندية ما هي مركب لازم يبقى لها ريس لازم يفصل في القرار ولا في الاخر هنولع في بعض دول مفيش شركة ملهاش ريس مفيش آه، مستشفى ملهاش ريس مفيش جامعة ملهاش ريس مفيش دولة ملهاش ريس المؤسسه بتاعت الاسره اللي بيقوم عليها استقرار المجتمع كله زي ما بقاش لها ريس يبقى مثليه بلا نديه عايزين نفهم ديننا يا ابني لازم تتعلم دينك لازم تفهم التشريع الاجتماعي في الاسلام التشريع الاقتصادي في الاسلام التشريع حقوق المراه في الاسلام حقوق الانسان في الاسلام الجهاد وتصور قضيه الجهاد في الاسلام وقضيه الدعوه ايه طريق الانبياء في التغيير عشان ما حدش يجي يضحك عليك يقول لك تعالى فجر هو ده الطريق تعالى اضرب واصطدم هو ده الطريق الانبياء ما عملوش كده الانبياء لم يمارسوا اي وسيله تغيير الا لما الدعوه الى الله نجحت الدعوه الى الله والتربيه والتعليم والارتباط بالنص وبناء بيئات الايمان احنا ماشيين ورا مين عايزين نفهم إن ليتفقهوا في الدين شعار سوره التوبه ليتفقهوا ليفهموا عشان نبقى فاهمين دين طب ازاي افهم ديني من التفسير من القران والسنه طبعا من الفهم بتاع النصوص عشان كده فضل منة الله الدرس هنا بقالنا مثلا سنتين تقريبا مش عارف بقالنا قد ايه يعني بس فضل الله بقالنا مده طويله يعني مش فاكر قد ايه سنه مثلا ولا اكتر كام سلسله تفسير خدناها خدنا سوره الحجرات وخدنا ما قبل الفتوحات وخدنا سوره آه، السجده وخدنا سوره لقمان وخدنا الوقت التوبه وفضل منة الله وخدنا خدنا صور كتير ليه عشان نفهم دين صوره ورا صوره ورا صوره ودوره ورا دوره ورا دوره زاد بقى لو انتوا بتحفظوا بقى بعد الدرس او قبل الدرس بقى يلا نشجع بعض وتشجعوا بعض وتجتهدوا في التسميع والتحفيظ والفهم يا ابني في خلال سنه سنتين هتبقى بني ادم عندك فهم في دين الله ما تضيعش نفسك ولا تضيع بنائك جهاد اخ بيقول لي النهارده انا بشتغل وبطلب علم قلت له يا ابني انت مجاهد قعدتك على المكتب جهاد بكره هتطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول للناس كلام نضيف كلام يحبب الناس في ربنا مش يقفل الناس من الدين كثير ممن يتكلمون في الدين في الدعوه هو اصلا مش فاهم بيقول ايه قاعد يثير شبهات في صدور الناس والناس دلوقتي بقت صعبه سمع شبهات كتير ودماغها بتقلب وبيدخل على مواقع تنصير والحاد و- فلازم تبقى انت فاهم اتكلم في الدين طبعا لان 99% من الناس يعني ايه اي كلمه هتجيبه ان شاء الله ربنا انما لازم تبقى فاهم عشان نقدر نغير الناس انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه القتل اللي كانوا بيعملوه بئر معونه والرجيع واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين الله اكبر تربيه نفسيه دوس على نفسيتك يا رب فاه يا رب هو انه اوف اه انه اوف التدين الصادق ان دينك يغلب نفسيتك طب انا نفسنت من الاخ ده اصل هو يا اخي قال لي كلام وخبط كلام نفسنا ط- لا علاقه لها بالتدين انا مش هزور الاخ المريض الفلاني اصله قال لي كلمه بايخه انت بتنفسن انت مش متدين انت لسه ما دينتش نفسك انت لسه نفسك بتسوقك مش انت اللي بتسوقها التدين هو ان دينك يغلب نفسيتك ساعه الغضب ساعه لما حد يؤذيك س- زي ابو بكر الصديق لما مسطح اتكلم في عرض بنته كمل له العطاء الشهري ليه هو ده الت... هو ده المتدين اللي دينه لما ربنا قال له الدين هو انك تسامح وتقعد اللي دينه غلب نفسيته انما اللي ينفسن من اخوه لان اخوه زعله وينفسن من مراته لان مراته مش عارفه قد ايه وينفسن من آه، الاخ في بيت الايمان لانه مش عارف ايه ويخ- ده مش متدين ده انسان ده انسان مؤذي ده انسان ينطبق عليه قول الله استغفر الله العظيم يعني او درجه من درجاته لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله ده يخبلك ده لو اشتغل معاك لازم دينك يغلب نفسيتك فاخوانكم في الدين يا ربي سمعنا واطعنا ونفصل الايات لقوم يعلمون شوفوا الايات الاحكام بتاعت الدين ايات لان كلها دلائل على عظمه الاسلام بس لو نفهمها وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم جرائم في حق الاسلام في حق الاسلام طعنوا في دينكم ده لو بيطعن في ابوك مش هتسكت له ده لو بي- بيطعن في ابنك مش هتسكت له حتى لو انت مت ده بيطعن في دينك فقاتلوا ائمه الكفر جرائم في حق الاسلام والقران ائمه الناس دي ائمه في الكو... الناس دي يعني الناس دي هي اللي وحدت المشركين كلهم في حرب النبي عليه الصلاه والسلام ضد النبي عليه الصلاه والسلام ووحدوا الجزيره العربيه ضد النبي اوعى تنسوا طب لو مرضوش بقى انهم يسمعوا الكلام بقى اللي ربنا نزله في الصفحتين دول دول ائمه الكفر يبقى كان لسه في ائمه كفر اه كان لسه في ائمه كفر يعني الكفر كان لسه قوه في الجزيره العربيه اه كان لسه قوه كان لسه اه اخويا اتخشونهم ربنا بيقول في الايه 13 ايه اخر ايه اتخشونهم يعني كانوا لسه بيمثلوا خطر وقوه وبعد صفحتين هناخد وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله يعني مش بس خطر على امنك وخطر على رزقك ولسه قوه اقتصاديه مش بس قوه آه، دوليه وقوه سلاحيه وقوه اقتصاديه ولكن خلاص جرائمهم محدش ينفع يتسكت عليها فقاتلوا أئمة الكفر طب يا رب الكفر له أئمة الحق ملوش أئمة ليه ليه كلنا هواه كم واحد منكم هيبقى داعي وهتبقى داعية إلى الله بكرة إنهم لا أيمان لهم جرائم في حق التعايش واحد ملوش يمين واحد معاهداته زي أصنام العجوة اللي بيعبدها يعمل صنم العجوة بالليل ويجوع بالنهار يقوم واكله واحد معاهداته صنم عجوة أتعامل معاه إزاي يدخل في الاسلام النهارده ويرتد بكره عشان مزاجه مش عارف جه في ان اصل مصلحته خل- خلصت يضرب فيا بعد ما كان بيحالفني امبارح اصل هو حس ان انا ضعيف أتع- اعيش مع ده ازاي؟ انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون يمكن ي- يحترموا قانون الله في الارض او يحترموا المعاهدات والوفاء الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم جرائم في حق الله الناس دي ملهاش كلمه الناس دي بتقول والله وهي اول من ستنكث العهد وهموا باخراج الرسول افتكروا يوم ال... افتكروا يوم طرد الرسول في الطائف لما طردوا النبي والنبي عليه الصلاه والسلام اتطرد من الطائف والنبي ما كانش لاقي حته يروح فيها افتكروا لما كانوا عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام يوم الهجره افتكروا لما كانوا عايزين يقتلوا النبي في الحرم من عقبه بن ابي معيط في ال... في ال... في, ال... في عام الحزن افتكروا عملوا ايه في النبي عليه الصلاه والسلام وهموا باخراج الرسول جرائمهم في حق الله نكث ايمانهم جرائمهم في حق الرسول هموا باخراج الرسول جرائمهم في حق الصحابه والدين وهم بداوكم اول مره مين اللي قتل سميه انتوا ولا هم مين اللي قتل عمار بن ياسر انتوا ولا هم مين اللي في بدر قال انا لازم اقعد ثلاث ايام حتى ننحر الجزر وحتى تسمع العرب وحتى تعزف القيان فيتحدث العرب بنا ويعرف العرب عزنا مين اللي قال كده مش ابو جهل وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يبقى آخر كلمة بتبين أن هؤلاء الناس لم يكونوا في مش الجزيرة العربية كانت أسلمت في الوقت ده ولا حاجة كان في ناس كتير لسه ما أسلموش كان الشرك لسه لا يزال قوة ولكن جاء الوقت الذي يجب أن نواجه فيه الشرك المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنبدأ من أول آية 14 قاتلوهم يعذبهم الله لحد إن شاء الله آية 28 آه، آه، يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا فلا يقربوا المسجد الحرام الشعار بتاع المره الجايه ان شاء الله انما المشركون نجس وازاي بقى ان اوعى تحارب الشرك وانت جواك شرك ازاي تتطهر في قلبك من صفاتهم عشان ربنا ينصرك عليهم مش زي الوقت يهود بيدعوا على يهود ربنا ما بيصرناش على اليهود ليه ما انت زي ما انت هو انت الفرق بينك وبينه ايه هو بياكل ربا وانت بتاكل ربا هو مقر العري وانت مقر العري هو بيرتشي وانت ايه الفرق بينك وبينه لما تبقى انت اهل حق الله سبحانه وتعالى ينصرك الاسئله بقى سريعا كده وعذرا على الاطاله ان شاء الله باذن الله نحاول نلم بس يعني معلش يا جماعه هو ماراثون وهي مرحله كبيره وفتح من الله علينا كلنا ونقله علينا كلنا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله نجتهد من اول المره الجايه ان احنا يبقى فيه إيه زي تحفيظ قران لسوره التوبه ان شاء الله باذن الله بحيث ان ايه ان تقدروا تحفظوها لان الحفظ هيلين المعلومات في ذهنك وفي ذهنك تليين رهيب باذن الله سبحانه وتعالى ف آه، والمره الجايه كل واحد يجي قاري الصفحتين ونص اللي جايين وحاول الاسبوع ده تعيش مع الصفحتين اللي شرحناهم وتصلي بيها انت نفسك هيطلع لك جو- آه، شو- حد يقول لي معنيين لقول الله براءه من الله قول انت تبرؤ الله من المشركين ومن شركهم و- ورجسهم المعنى الثاني يتبرأ من انتقام يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كده انا ذمتي بريئه ان ربنا يتبرأ مما سيحدث لهم انتوا اللي ظالمين نفسكم لان الله سينتقم منهم ان لم يسكتوا اديله بقى اللي كده طيب آه، فسيحوا في الارض مين يقدر يقول لي كلمه سيحوا في اللغه معناها ايه يقول لا يا راجل ده انا قعدت اشرحها ربع ساعه قول يا دكتور إيه الله الله ايه يا الجمال ده ما شاء الله السي- السياحه جريان الماء بدون ايه بدون عائق لو حد عنده هنا ابنه عايز يكشف بقى اطفاله وكده دكتور محمد موجود يعني ببلاش يا جماعه ما تخافوش يعني ان شاء الله هنا يعني ايه جراحين ودكاتره اطفال في يعني ايه ايا مكان يعني جريان الماء بدون عائق طيب وايه بقى وايه كمان معاني السياحه جميل جدا وان السائح دي مش دولته اصلا ولا بلده انتهاء دوله الشرك طيب و- وكلمه سيحوا ليه مش كلمه سيروا السياحه معناها ايه أن تدخل واخرج كما تشاء اديله الباكو شوكولاتة استاهل أنا لو منكم ما جاوبش في الأول بصراحة طيب جميل جدا آه، حد يقدر يقول لي ثلاثة من القرارات الستة اللي نزلت في حق المشركين؟ قول لا ما ت- بص احنا عايزين ننجز كمل بقى السؤال اللي بعده ثلاثة من القرارات الستة قول لا انا مش بقول لك اشرح الايه انا بقول لك ايه القرارات اللي نزلت لا قول منع دخولهم الحرم منع دخول مشرك بعد كده في الحج او في مكه منع الاصنام من من
منع اصنام الاصنام كانت تتهدد خلاص في الوقت ده شيء قول انهاء جميع المع... اقرار جميع المعاهدات التي است... التي احترم المشركين شروطها المعادات للمشركين اللي نقضوا عهدهم
طيب وعدم الطواف عليها
مصر مصر الاجابتين حد يقدر يقول لي اسم قبيله من القبائل اللي استقامت ولم تنكث العهد قول بنو ضمره خزاعه لا انت تستاهل باكو ومورو طيب آه، ايه إيه، إخ- استخرج لي اربع مبادئ انا طبعا اللي هيقول اتنين هياخد جايزه لا لا لا لا, لا بصوا لا كده هنبقى بهدوء من غير يا شيخ ولا يا شيخ انا شايفكم كلكم واللي انا ما بشاورلوش يثق ان انا شايفه بس مش بس أنا يعني ما حدش يعتقد ان انا مش شايف كده ولا انا شايف كل المسجد فبالراحه ما حدش يعمل لي كده كل واحد في مكانه كده عايزين نبقى ناس على قدر رقي اخلاق القران يبقى اخلاقنا رقي مش لما تعمل لي كده انا هقوم مديك لما تعمل لي كده مش هبص لك اصلا خلاص برضه يا عم ما خدت بالكم اموره خلاص ماشي يا شيخ وان احد من المشركين استشارك فأجاب هو انا بقول ايه انا بقول اربع قوانين اربع مبادئ آه، عظيمه في السياسه الشرعيه الاسلاميه وقوانين الاسلام العالميه لما الاسلام بقى قوي قرر اقول يا دكتور اللي عايز عمليه جراحيه يا جماعه قانون اللجوء حق اللجوء السياسي وحمايه المضطهدين حق العفو القوه ايه القانون السياسي قول لي شاهد ايوه فاهجره حتى يسمع طيب والقانون العفو تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم بعد ايتين بتتكلم عن جرائمهم البشعه طيب آه كمان قانون الاثنين الباقيين بقى قول فسيحوا في الارض ده اللي هو قانون ايه او حق ايه قانون الهدنه والامهال وال... لان احنا مش قضيتي الاباده انا قضيتي الدعوه طب والرابع قانون المعاداة فما استقاموا لكم ف... ايه يا عم الجمال ده ما شاء الله اللهم بارك لهم. ده في ناس هنا طيب آه، الشك... يعني ده بسبب الشوكولاته مش بسبب يعني الشغف بفهم كلام الله شوكولاته يوم القيامه يا شيخ عايزين ناكل بقلاوه كده في ظل عرش الله طيب آه، آه، حد يقول لي خمسه من جرائم المشركين التي تمنع آه، التعايش بيننا وبينهم ما آه، حد ما جاوبش يا شيخ طه قول اتفضل قول انت اه انت ايه قول لي شاهد جرائم في حق الله ايه ايه قول جميل ايه بقى برضه ما كل واحد يقول لي الجمله انا انا ممكن اديك جايزه على على حاجتين من السبعه بس تقول لي الاثنين بالشاهد قول اتفضل اللي هو نكثوا ايمانهم جميل واكثرهم فاسقون جرائم في حق حدود الله جرائم في حق ايه وهمه باخراج الرسول خد طيب انت راجل طيب يا شيخ خد شوف أي- إذا- لا حطها في اي حته كده جزاك الله خير طيب الباكو لا الموضوع السؤال ده بالتاكيد هيبقى سؤال ناري اه سؤال ناري ناري لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه اربع معاني قالها المفسرون في معنى الا ايه هم قول الله هذا كلام لم يخرج من ال كلام ابو بكر على مسلمه كذاب ها رحم لا يرقب رحم جيره ما فيش لا جاري ولا مش جاري ايه حلف خد تستاهلهم بصراحه طب يعني ايه ذمه يعني انت ع- يعني انا نفسي والله بس يعني لا لازم يبقى سؤال صعب انا كنت جايب لكم خرايط وتصاوير بس سبحان الله لم يقدر الله ان احنا نعمل شاشه النهارده عشان أ- او اعرض لكم حاجات كانت هتبقى الاسئله طيب آه، اسال ايه عايزين سؤال بقى من اللي هو لا يمكن حد يقدر ي... انا عايز حد يشرح لي فاجره حتى يسمع بس زي ما انا قلتها لا ما يعني ايه مش يعني مش يقول لي فاجره حتى اسمع اجره لحد ما يسمع كلام ربنا و و ومن اجل ان يسمع كلام لا انا قلت شويه حاجات كده في ال- قول احمي المضطهدين واقبل اللجوء بتاع المضطهدين ده الايه انا بقول فاجره حتى يسمع انا قلت مبادئ بت في صدر المؤمن لاجره حتى يسمع قول هم الداعيه ان الناس تسمع لازم الناس تسمع جميل ها انا قلت خمس ست كلمات كده عايزك ت- ايه مين اللي بيقول الكلام ده اسمع منا لا تسمع عنا يبقى حتى يسمع مني انا مش يس... هو سمع عني من Fox News انا مش عايز اسمع من Fox News يعني بعض حتى علماء العقيده قال لك ده ما يخلدش في جهنم اصلا لان ده ده اصلا يعني يمتحن امتحان تاني يوم القيامه لانه اصلا ما سمعش الدين بين ايه تاني ايه انا بقول حتى يسمع يا شيخ انا قلت كذا جمله في حتى يسمع قول لغه الحوار وانشاء ما انا عشان اسمع يسمعني لازم اسمعه فان انا يبقى عندي قدره على ان انا اتحاور من اجل ان انا اوصل حقائق الدين ان انا لازم يبقى عندي هم الدعوه يبقى معاملتي بالاخلاق اهم, أهم نيه فيها ان انا افهم الناس حلاوه الدعوه طب بصوا انتوا الاربعه حلوين وكل واحد قال ربع ولو ان في كلام انا قلته ما قلتهوش بس يعني ايه انت مين اللي قال هنا انت دي واحده وانت واحده ادي له واحده وانت واحده ادي له ادي له وراه مين الرابع انت الرابع صح هو قال واحده خد ادي له الرابع الجائزه الاخيره خد بقى حضرتك. الجائزه الكبرى انا نفسي اعرف هو الاخ اللي جاب الشوكولاته دي جاب الفلوس دي منين يعني ده الجائزه الكبرى والسؤال الخطير شوف بقى استاذ ياسر وقلبه الطيب ما هو اصل السؤال ده لازم يبقى صعب جدا ايه لا لا والله يا استاذ ياسر سعدت والله ان اخواني ياخدوها وانا زعلان عشان اخواتنا ان شاء الله المره الجايه اللي يجيب جايزه يا جماعه برضو يبقى ايه يحترم كده ال- النساء او واحده من اخواتنا كده تتطوع ان هي تعمل المسابقه من غير ما تستفيد منها يعني وان نكثوا ايمانهم وطعنوا في الا تقاتلون قوما انا ما عدتش لاقي غير سؤال واحد بس انا عايز برضو ثلاث اسباب لعدم وجود البسمله في سوره التوبه ثلاث اللي هيغلط هيدفع 10 جنيه قول لا لا بص بقى ده ده جا- ده خمس باكو شوكولاته كفار مين يا عم انا عايز الدقه قول اول وحي من سيدنا جبريل اللي نزل السبب الاول توقيفي هي نازله من السماء كده عبوديه الصوره دي نازله من غير بسمله فوضعت كما هي السبب الثاني عشان المشركين آه، في مشركين معينين لما الصلح اللي حصل ما بينهم آه، ما كانش عايزين بسمله اللي هم صلح الايه بقى ايه ايوه ماشي الحديبيه يبقى في صلح الحديبيه رفضوا البسمله فقال بعض المفسرين فحرموا منها في هذه الصوره طيب والحاجه الثالثه انت جبت اسهل واحده ونسيتها اوضح واحده اصلا بس سيبوه بقى عشان بس ايه يعني عايزين تساعدوه وتجيبها له طايره آه، يبقى انتوا خدمتوا اخوكوا ما قلتهاش هنضطر انك انت تستعين بصديق ونناصف الجايزه أئمة إيه؟ أيوة أنها ستقرأ على أئمة الكفر فبما إنها ستقرأ على أنت مين بقى؟ خد خد يا شيخ بقى بس اكرم اخوانك كده بكوين كده خلاص بؤجه كده لكل واحد نسال الله ان يفقهنا في القران وان يجعلنا من اهل القران سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك